بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ناخد موضوع دراسي أنا في اعتقادي مهم جدا لكل الخدام بالذات خدام الأطفال وخدام الشباب إزاي نعمل درس كتاب للأطفال أو الشباب ده موضوع دراسي techniques يعني احنا مش هنوعظ دلوقتي كيف تعد درس كتاب للأطفال والشباب الأول عاوز اقول لكم حاجة مهم قوي مهم قوي ان اولادنا في كل الاعمار يمسكوا الانجيل في ايديهم من سن ابتدائي ومهم انه حتى يتهته ويقرا وبعدين تفكر معاه كخادم او كأم وأب بكرة ربنا يفرحكم كلكم تبقوا بتعملوا درس كتاب في بيوتكم لأولادكم لأن اللي هيربي ولاده بيفتحوا الكتاب من بدري ويتناقشوا فيه هيطلعوا ولاده أحسن منه مية في المية وهيطلع لنا جيل أقوى مننا كتير قوي طبعا لو خادم شاطر معلم ولاده يجيبوا الإنجيل في إيديهم في الفصل وبيقول لهم افتحوا اصحاح كذا وعارفين يفتحوا وبيتناقشوا في الانجيل من سن ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي العيال دي هتطلع خدام حلوه جدا انما نقعد نوعظ كده والاناجيل بعيده عنهم ومش عارفين يفتحوا الانجيل دي مشكله مش كويسه فانا اتصور ان انا معايا اطفال بيعرفوا يقروا هنبتدي من سن اللي بيعرف يقرا لغايه عندنا مسنين يعني احنا بنعمل عاوزين نفكر ازاي نعمل درس كتاب ازاي تقدم درس كتاب لكل الاعمار اولا الكلام ده ليك انت ازاي تدرس وازاي تدرس ماشي يعني الندوه دي او المحاضره دي ازاي تدرس وازاي تدرس لان الكتاب المقدس غني جدا بس ساعات الواحد ما بيعرفش يفتحه ما بيعرفش يقراه هنقول شويه افكار طبعا الكلام ده ياخد مؤتمر كامل بس انا هقولها بس كلجنه عشان نبقى لمسنا الموضوع أول نقطة أساسية ابدأ بتعريف السفر والكاتب والغرض أول نقطة الأول شوف أنت بتقرأ إيه لازم تقول السفر ده إيه إيه هو السفر ده ويعني إيه السفر يعني ما أقول لك خروج إيه يعني إيه كلمة خروج دي يعني إيه ليه تسمى خروج عشان تقول له إن الخروج ده لما الشعب خرج من مصر لسينا فتسمى خروج تثنية يعني إيه تثنية يعني هنقول تاني هنعيد اللي فات تاني فتسمى تثنية مرة تاني ده ايه أشعية ده النبي اسمه أشعية كتب سفر اسمه أشعية فانت بتأول بتعرف السفر والكاتب زي عندكم هنا مثل مثل الخروج بتقول ان كتبه موسى الناوي حوالي بس مش مش غرضنا ان احنا اولادنا يطلعوا علماء كتاب احنا عايزينهم يروحوا السما فانت بس بتديله فكره فرق موسى عن المسيح قد ايه لان ساعات العيال ما تكونش فاهمه حتى الخدام ما يبقوش عارفين موسى ده قبليه بشهر يعني ولا بسنه ولا بقد ايه ده بينه وبين المسيح حوالي 1500 سنه الخروج موقعه ايه من اسفار التوراه التوراه دي اللي هي كتب موسى الخمسه تكوين خروج لوين عدد تثنيه طب ايه الخروج ده بيحكي ايه بتقول له ملخص السفر يبقى بداية لما تفتح أي درس كتاب يفضل دايما تعرف الموجودين في دقيقتين أنت بتعمل إيه السفر ده إيه مين كتبه اتكتب ليه أو أهم محتواته فبتقول له سفر الخروج ده بيحكي حكاية الفصح والعبور خروج يعني وبعدين مرحلة الوجود في سينا لغاية ما قبل ما يوصلوا للأردن قبل ما يوصلوا كنعان يبقى سفر الخروج هو عارف هيبتدي من عند مصر والذل وبعدين يعدي بعدين يطلع في سينا يقعد في سينا لغاية الأربعين سنة ما تكمل أدي الخروج لما نقرأ مثلا سفر الأمثال بتقول له ده كتبه سليمان الحكيم تقريبا قبل المسيح بقد كده من الأسفار الأدبية أو الشعرية وبيقول إيه الأمثال مبادئ في السلوك والعلاقات مثلا ما تاخد سفر في العهد الجديد لما يقول لك مثلا روميا ايه روميا ده, ده في ناس لغايه دلوقتي ما تعرفش ان روميا هي روما كلمة روميا ده ديك رومي يعني ايه روميا دي مش فاهم هو مش عارف فما تقول له روميا يعني روما بس كانوا زمان في العربي الفصيح من خمسين ستين سنة يسموها رومية مش روما لكن هي روما رسالة بولس لروما روما طب ايش معنى ده كتبها بولس حوالي سنة كذا 58 دي عاصمة ايطاليا الموضوع اللي بيقوله في الرسالة ككل ايه هو مفهوم الخلاص والرد على بدعة التهود وممكن تحكي لهم ايه التهود ده يعني ببساطة كانوا في ناس بتقول لازم المسيح يبقى يهودي الأول فبولس قال لا مش لازم وبيرد بقى في الرسالة دي يبقى أول مبدأ ابتدينا بيه إيه؟ ابدأ بتعريف السفر والكاتب والغرض. تاني نقطة تعملها في أي درس كتاب اقرأ الفصل مرتين على الأقل بصوت واضح وبطيء مشكلتنا يا جماعة وإحنا بنقرأ لو الصوت ما طلعش واضح أو ما بتقرأهوش صح المفهوم يوصل غلط ودي مشكلة مشكلة في القراية أنت كخادم محضر درس كتاب لازم تقرأ بطريقة تساعد المستمع انه يفهم ولانه مش ممكن هيجمع من اول مرة لازم تقرأ مرة تاني وممكن تقرأ مرة تالت يبقى بداية اي درس كتاب نعمله اقرأ النص وما يكونش نص طويل يعني ماكسيموم عشر ايات اكتر من كده لازم تقسمه يعني ايه تاخد اول تلت ساعة في العشر ايات وبعدين تدخل تقرأ بقى تعيد من الاول العشر ايات اللي بعد كده لكن ما تقراش اصحاح 30 ايه يسرحوا منك حتى لو شباب فانت بتقرا النص مرتين بصوت واضح بطيء بطيء ليه لانه عشان يقدر يستوعب في ده احنا عندنا مأساة في الشمامسة ان يطلع الشماس يقول اسألكم على سيف الرب ايه يا عم ده طلاسم لا احنا قاعدين نسمع احنا في الوقت ده بنقعد عشان نسمع انت بتقولي بنفهم طبعا هو مش فاهم فطبعا ما حدش من اللي هيسمعه هيفهم هنا بقى في كلمة مهمة قوي وانت بتقرا مع اولادك علمهم يعني ايه فن الملاحظه كلمه ملاحظه دي هتاخد ربع ساعه شرح دلوقتي لاحظ يعني ايه لاحظ انت عاوز تتعلم تقرا الكتاب وعاوز تعلم ولادك يقروا الكتاب اول حاجه قبل ما تنط للوعظه للمعنى الروحي بص على النص وابتدي لاحظ هقول لك افكار في الملاحظه يعني ايه لاحظ اولا لاحظ تشكيل الكلام واحنا يعني بتوع عربي لا لأنه ممكن تلاقي فعل مبني للمجهول فأنت غير لك المعنى خالص مثلا يقول لك إيه حتى كما أقيم المسيح لا هي أقيم المسيح من الأموات مش أقيم ما فيش حاجة اسمها أقيم المسيح أقيم المسيح من الأموات تقعد بقى تفكر هو ليه نسب للآب مش أو نسب للمجهول مثلا كانوا يلعبوها معانا واحنا صغيرين تلاقي النص بتاع تيموساوس الثانية ثلاثة محبين للذات تطلع لا محبين للذات هو ما عرفش يقراها مكتوبة تيموساوس الثانية ثلاثة محبين للذات هو قراء كل الناس بقى مذاكرة موضوع الذات الذات الذات فيقول لك محبين للذات لا هو قال قبلها محبين لأنفسهم مش محتاج يقول محبين للذات هي محبين للذات يبقى لازم تقرأ بتمعن وبتشكيل عشان انت التشكيل هيكشف لك حاجات انت مش واخد بالك منها تاني حاجة في لاحظ ارتباط الآيات أو الجمل مثلا ايه كان أنبا موسى يلعبنا اللعبة دي واحنا صغيرين يقول لنا ايه اسلكوا بالروح حتى و ف لا تكملوا شهوة الجسد اختار يعني ايه اسلكوا بالروح لا تكملوا شهوة الجسد هي حتى لا تكملوا شهوة الجسد ولا ولا تكملوا شهوة الجسد ولا فلا تكملوا شهوة الجسد فلا الآية نصها غير كده اسلكوا بالروح فلا طب ايه القيمة ايه القيمة القيمة تفرق جدا ان الفه هنا ربطت ده بده بمعنى غيرت المعنى خالص لما تسلك بالروح نتيجة طبيعية مش هتكمل شهوة الجسد إنما ولا بقوا وصيتين منفصلتين خليك بالروح وما تكملش شهوة الجسد الفه غيرت المعنى أسلك بالروح وبالتالي فه والفه أسرع من حتى يعني الفه هتخليك إيه طبيعي إنك لما تسلك بالروح ما تكملش شهوة الجسد ده منهج روحي كامل في حرف لما تصلي كتير تلاقي نفسك شهوتك هديت لوحدها بسبب الفهم فاهمين الفرق يبقى أداة الربط هنا فرقت كتير قوي الملاحظة دي فرقت في الفهم وفي توصيل الفكر هكذا ارتباط الآيات لما تلاقي آيتين ثلاثة ورا بعض اسأل نفسك لاحظ ليه قال دي بعد دي ايه العلاقة بين الجملة دي ودي يبقى انت بتحاول تلاحظ ربط الجمل او ربط الآيات تاني حاجة تلاحظها تكرار المعاني أو الألفاظ أو الآيات التكرار عامة ممكن تقرا نص ففي واحد شقي كده قوي الملاحظة يقول لك يا أستاذ هو سأل نفس السؤال مرتين ليه هذه قوية في الملاحظة ليه لقط أن نفس السؤال اتكرر أو اللفظة اتكررت يعني اللي يلاحظ مثلا في رسالة يوحنا يلاحظ أن تقريبا ما فيش باراجراف في رسالة يوحنا يخلو من كلمة حب أو نور أو حق أو حياة هي دي المو... ال... ال... الفوكابولري بتاع يوحنا بيتكلم في دول مين لي في الإنجيل وفي الرسائل يبقى أنت بالملاحظة لاحظت أن في ألفاظ بيحبها كررها كتير قوي بيدور ويلف حواليه أو في معنى بيتكرر المعنى مش اللفظ زي إيه فيه كان به كان كل شيء به كان كل شيء بالمسيح كل حاجة وبغيره لم يكن شيء مما كان هو الحقيقة تكرار للمعنى بس بطريقة تانية أو تأكيد عن المعنى به كان كل شيء بالمسيح وعشان تتأكد منها يعدها لك بطريقة اندايركت فيقول لك وبغيره لم يكن شيء يبقى هنا اسمه تكرار أو بيسموه استدراك أو تأكيد على المعنى بس اللفظ مش هو في يوحنا 17 تلاقي الآية هي هي بتتكرر وكنا برضو بنلعبها في المؤتمرات دي يقول لك اقرا النص ده وطلع لي الآية المكررة يقول ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم بعدها بآية واحدة يرجع تاني يقول للآب ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم يبقى الآية ذاتها بتتكرر بالنص دي الملاحظة ملاحظة أنك لاحظت الآية بتتكرر أو اللفظ بيتكرر أو المعنى بيتكرر معنى التكرار دايما أولا تأكيد معناه أن في حاجة مهمة عاوز يقولها أنت لما بت... بتعاوز تأكد على واحد معلومة بتعيد عشان شايفها مهمة قوي فلما الكتاب يكرر أي حاجة اعرف إن حاجة مهمة قوي زي عارفين ببساطة الحق الحق أقول لكم طب ما كفاية الحق أقول لكم مجرد إنه قال الحق مرتين دي ملاحظة ملاحظة ليه يعني خلي بالك قوي من الحقيقة اللي جاية دي إعلان مهم قوي بدل قال الحق الحق واضحة ده اسمه ملاحظة التكرار ملاحظة الزمن زمن الأفعال ده شغلانة بقى دي قصة مهمة جدا لو للدارسين أو للمتأملين بقى زمن الفعل يعني إيه تقعد تسأل نفسك الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا فعل أمر ولا فعل مستمر ده دي ممكن تلعبوها بقى إيه كل نص في الكتاب تقعد تفعص فيه في الأفعال بتاعته مثلا يقول إيه مثلا أه نجيب أي نص مشهور أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي بكل تواضع أسألكم ده فعل إيه؟ أمر تبقى وصية أن تسلكوا مضارع مستمر يبقى حياتك كلها تمشي كده مجرد ان انت قلت اسألكم بقت وصية يبقى دي توصية مهم تسلكوا يبقى معناه منهج حياة مستمر مش هتعملها مرة ولا حاجة هتعملها على طول زي كلمة ايه الخلاص مثلا تقعد تدور تلاقي الخلاص جاية مرة خلصنا دي ماضي ومرة تلاقيها نخلص نخلص به نخلص عملية مستمرة ومرة تلاقيها سنخلص أو سيخلصنا ومرة تلاقيها خلص يا رب هنا مش فعل أمر أو هو صيغة الأمر بس صيغة طلب أو تضرع يبقى نفس الفعل لقيته مرة بصيغة تضرع ومرة بصيغة استمرارية يبقى فعل الخلاص مستمر ومرة فعل ماضي لما يربطه بالفداء والصليب لأن الفداء تم ومرة فعل مستقبلي يقصد بيدخلنا السماء يبقى تصور ان الفعل لوحده لما جه في كذا زمن كل زمن ادى معنى مختلف خلص ده طلب لربنا صراخ لربنا تقدر تقوله في اي وقت خلصنا يبقى اكيد بيتكلم عن التجسد والفداء سيخلصنا يبقى اعرف انه بيتكلم عن دخولنا السماء لسه ما حصلتش نخلص دي كل يوم واضحه الفكره يبقى مجرد الزمن كشف لك معاني كتيره لو ما كنتش ملاحظ الزمن كنت هتعدي الفكره دي صيغه ال ال الكلام نفسه والصيغه الصياغه نفسها دي هندخل فيها يعني او هتجي لها تطبيقات تانية تلاحظ الاسلوب الاسلوب يعني ايه في اسلوب شرطي مين شاطر يقول لي ايه فيها اسلوب شرط إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل إن كلمة إن دي يعني حط شرط لو ما اعترفتش قدام نفسك وقدام ربنا وقدام الكنيسة وقدام الكاهن هو أمين وعادل بس مش عارف يغفر لك خطيتك لأن الموضوع هنا أسلوب شرط إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعين ملكوت يبقى أسلوب الشرط فهمك حاجة إن في شرط على طول مجرد لقيت إن عرفت إنك أنت في شرط في الموضوع والشرط ده أساسي لتحقيق اللي بعده أنت هحافظ الآيات دي بس مجرد إنك لاحظت إن هنا بيستخدم أسلوب شرطي بينت لك معنى كان مستخبي لما نقول أسلوب تساؤل ها مين يديني مثل تساؤل تساؤل كيف يكون لي هذا زي العذراء مثلا سألت الملاك ازاي هي بتسأل فعلا بتسأل سؤال حقيقي بتسأل سؤال حقيقي مش السؤال استنكاري ولا سؤال تعجبي واخدين بالكم نيقوديموس لما سأل قال له يعني ارجع بطن امي واتولد ده سؤال اسمه ايه استنكاري لا بيستنكر بيستنكر هل يمكن أن أدخل بطن أمي وأولد ثانية هو بيسأل سؤال حقيقي عاوز إجابة لا مش عاوز إجابة ده بيستنكر إيه اللي أنت بتقوله ده يا رب ده سؤال استنكاري في سؤال تعجب يعني ها قول من أين لي هذا برافو عليك من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليه هي هنا اليصابات مش بتسأل مستنية العذراء ترد هي بتسأل بس على سبيل إيه كتير قوي أنا تجيلي أم النور لوحدها تيجي بيتي من أين لي هذا يبقى نفس السؤال طلع في سؤال حقيقي عاوز تعرف حاجة وفي سؤال استنكاري وفي سؤال تعجبي واخدين بالكم يبقى وانت بتبص على الصياغة بتكت... كل ده اسمه لاحظ احنا لسه ما دخلناش في المعاني خالص ما نحاولش نفهم لسه احنا مجرد بتتعود تقول ملاحظة بالذات طبعا بقى اولادنا في ابتدائي بيكونوا ابتدوا يدرسوا عربي ممكن تقولها بصريحة العبارة كده ولو هم أصغر من كده تقول لهم هو هنا يا ولاد في سؤال بجد عاوز إجابة ولا السؤال مقصود بيه إيه يبقى حتى وانت بتخاطب السن الصغير بتساعده يبتدي يفكر هو السؤال ده بجد يعني مستني إجابة لا مش دايما مستني إجابة لكن لما يقول له آدم آه يا قايين أين أين أخوك ده سؤال بجد مع أن ربنا عارف الإجابة بس ده سؤال بجد فرد عليه بس رد بايخ آدم أين أنت ده سؤال بجد وعلى فكرة كل سؤال ينفع وعظة بعد كده أي سؤال من ربنا بالذات اعرف أنه ممكن يبقى موضوع لوحده أي سؤال من ربنا في الكتاب كله يعمل لك موضوع كامل لكن ده مش, مش, مش هندخل على المعنى دلوقتي التشبيهات وانت بتبص على النص احنا كل ده احنا تحت كلمة ايه لاحظ لاحظ يا ترى في الاسلوب في تشبيه في تشبيه طبعا القصة ايه في الانجيل غرقانة تشبيهات وكنايات واستعارات مش مهم بقى تعرف استعارة ولا كناية ولا تشبيه احنا مش بندرس عربي يعني نقصد ايه مش شطارة نعرف عربي هنا لكن لما يقول ايه لتسكن فيكم كلمة المسيح ها مش مهم كناية ولا استعارة انا اقصد ايه المعنى اللي هنا انه شبه البني ادم ده زي البيت والكلمة دي زي الضيف أو البني آدم اللي هيعيش جوه البيت فاهمين فقال لتسكن فلما قال لتسكن في فكرة في مثل في تشبيه مستخبي المهم انتوا فهمتوا انه مج... ما قالش يا جماعة كلمة المسيح تشبه رجلا يقيم في مسكن لا لا الموضوع جه ببساطة جدا لتسكن فيكم كلمة المسيح لكن انا وانا بلاحظ بقول لي ليه ما قالش اقروا ليه ما قالش احفظه قال لتسكن معناها كلمة حية كلمة دي حية شخص حي ومعناه أنا زي البيت اللي هستضيف كلمة ربنا ويبقى ساكن معايا وما قالش يدخل قال يسكن يسكن كمان معناها أقوى يبقى صاحب البيت هيقيم على طول هيقعد على طول شوفوا ثلاث كلمات إنما شايلين تشبيه كبير قوي واخدين بالكم لكن في تشبيهات واضحة سراج لرجليها كلامك ده تشبيه صريح كلمة ربنا لمبة مصباح يبقى اللي في الضلمة لما ينور النور يعرف يمشي لحسن الكعبل يبقى تشبيه صريح يشبه ملكوت السماوات هذا في سعودة من كده كنزا مخفى في حقل تشبيه صريح في تشبيهات كتيرة جدا مش صريحة مستخبية ورا الأفعال ورا الصياغة فأنت بتسأل نفسك في كل نص في تشبيهات في الموضوع هتلاقي كتير قوي مستخبي تلاقي مكان الكلام وزمنه مهم مكان الكلام وزمنه يعني ايه لاحظ مثلا امتى ربنا يسوع له المجد فتح مع اليهود او اليهود فتحوا معاه موضوع خبز الحياة والمن والسماء والكلام ده اقعد لاحظ كده لو دققت في يوحنا ستة تلاقي انها جت بعد معجزة الخمس خبزات فلما كلوا شبعوا ببلاش قالوا له ما تجيب لنا اكل من ده على طول طب ايه رأيك موسى جاب لنا من ما تعمل زيه قال لهم بصوا بقى موسى جاب من واهاليكوا دول ماتوا يعني كلوا المن وماتوا ما استفادوش كتير انا عندي مشروع احلى انا اديكوا خبز نازل من السماء اللي ياكله ما يموتش يبقى زمن الكلام مهم ليه لانه جه بعد قصة اكل الخمس خبزات لقوا معجزة في اكل ببلاش وفي قوة خارقة انما طمعتهم طمعتهم في المسيح فاتفتح موضوع الاكل اللي جاي من فوق ده وابتدى بقى الحوار الطويل حوالين خبز الحياة وجسد ربنا قدامه يبقى لو انت ما خدتش بالك من الرابطة دي ان دي مرتبطة بدي هيقع منك معنى مهم قوي هيقع منك معنى مهم زمن الكلام امتى امتى يسوع قال الحتة دي وهكذا في كل حاجة حتى في الرسائل حتى في الأنبياء تعرف زمن الكلام بقدر الإمكان دي حتى بقى عاوزة دراسة منك شوية أو تبحث فيها ومكان الكلام يعني إيه بنقول الموعظة على الجبل صعد إلى الجبل تقدم تلاميذه فابتدأ يعلمهم طب ده الجبل ده له قيمة وهم قاعدين فوق الدنيا كده يعني كل اللي هيتقال ده هيخليك فوق الدنيا ده مستوى كلام رائي غير بتاع الدنيا والتراب يبقى مجرد اكتشفت انه لما قال لا تدينه دي كانت فوق الجبل لما قال اللي يتجوز ما يطلقش دي كانت فوق الجبل ده مستوى رائي اللي بيقول ما يبصش بصة وحشة دي فوق الجبل يبقى مجرد كلمة الجبل المكان دي خلت كل الثلاث صحات اللي بعدها مرتبطة بالجبل واضحة؟ يبقى أدت معنى وجمال للكلام مجرد أنك عرفت مكان الكلام الأسلوب الأسلوب هنا يعني إيه؟ برضو أنا مش مش شاطر قوي عربي بس يعني هقول كم أسلوب كده أسلوب المخاطب والغائب والمتكلم والمتسائل يعني إيه؟ لاحظ مين اللي بيتكلم لأن ساعات ما بتبقاش عارف مين اللي بيقول بالظبط لا لازم تسأل نفسك هو مين اللي بيتكلم هنا وبعدين هديكم مثل بسيط قوي في آية واحدة في أسلوبين خلي بالكم نشيد واحد واحد ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر الأسلوب الأولاني كان إيه ليقبلني غايب برافو عليك ليقبلني يا ريته يجي يبوسني هو مش موجود لأن حبك اسمه ايه دلوقتي مخاطب فاهمين ازاي عارفين دي معناها ايه يعني مجرد النفس اشتهت المسيح ياخدها في حضنها لقيته قدامها على طول فاهمين المعنى هي قالت في بالها نفسي ربنا يحضني فلقيته قصادها على طول عمل كده قالت له لأن حبك فاهمين المعنى تصور انك لما اكتشفت فرق الاسلوب طلع معنى جميل قوي مستخبي مجرد تعرف فرق الاسلوب بين المخاطب والغايب ما يقول مثلا المتكلم يعني اقصد ايه المتكلم هنا مثلا تسال دايما مين اللي بيتكلم لان ساعات تنسب الكلام لشخص ما يكونش هو اللي بيتكلم لان الانجيل مليان حوارات مثلا يقول ايه احببتكم يقول الرب فقلتم بما أحببتنا وبعدين يكمل من غير ما يقول يقول الرب يقول بصوا عيسو شكله ايه وبصوا ممكن واحد بقى ياخد كده آية بتاعت عيسو دي ويقول ملاخي بيقول انه عيسو مختلف خالص عن يعقوب ربنا ميز يعقوب عن عيسو ملاخي لا مش ملاخي نرجع لأول الكلام تلاقي ان ربنا بيجاوب بيكمل إجابة سؤال بما أحببتنا فبيقول أليس عيسو أخا ليعقوب طب بص عيسو حاله إيه ويعقوب حاله إيه لكن أنت ما خدتش بالك إن الكلام ده منسوب لربنا اللي قال في الأول أحببتكم يقول الرب قلتم بما أحببناك ما قالش بقى يقول الرب خلاص ما أنت عارف السيناريو ماشي بين مين ومين بين ربنا وشعبه فربنا ابتدى الكلام سألوه سؤال ابتدى يرد بس ما فيش يقول الرب فممكن واحد يقول نبوة ملاخي ملاخي بيقول ان يعقوب احسن من عيسو ده مش ملاخي ده ربنا بيجاوب على سؤال ماشي وهكذا يبقى كل كل دي اسمها ملاحظة ملاحظة يعني انت لسه ما بتدخلش في معاني خالص ولا في تأملات انت عمال تلاحظ من ضمن الملاحظة من القائل ولمن مثلا باينه في ايه يا جماعه عارفين لما فيلبس مره الروح القدس قال له اركب مع الراجل ده فلقاه بيقرا في العهد القديم في اشعياء شاة يساق الى الذبح نعجه صامته سأل سؤال ذكي جدا الراجل ده بيعرف درس كتاب بيعرف يدرس كتاب سأل سؤال ذكي عمن يتكلم النبي عن نفسه أم عن آخر سؤال ذكي مين هو الشاة ده سؤال ذكي دي ملاحظة مين كشاة يساق إلى الذبح هو أشعية اتكلم عن نفسه فعلى طول في لبس لقى المدخل اتفتح قال له بس ده تكتر خيرك السؤال ده هو اللي انا انا مش عارف اقول لك ايه انت فتحت لي الباب لا مش بيتكلم عن نفسه بيتكلم عن المسيح اللي جاي فانت هنا بتقعد تقول من القائل مثلا في لوقا 12 يقول ايه ربنا يسوع له المجد قاعد يتكلم عن اسهره قال له بطرس ألا أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع شوفوا بطرس نفسه عاوز يستفهم معلش يا رب عندي سؤال الكلام ده لينا كلنا ولا للشعب شوفوا شوفوا شوفوا الدراسة شوفوا التأمل شوفوا العمق هو ربنا قاعد يتكلم عن السهر لتكن أحقاءكم ومنطقة مصابيحكم وقدا وتشبهون أناسا ينتظرون سيدهم التلاميذ قاعدين في جنب والشعب قاعد في جنب فبطرس مايل عليه قال له كلام لينا احنا تبع الكلام ده قال له بص, بص لهم بقى المسيح انتوا بقى مش بس عبيد عاديين انت وكيل فالمطلوب منك سهر اكتر ومطلوب منك كيت وكيت فمين ازاي تعرف ان الكلام اختلف ليه في الاول كلنا عبيد وكلنا مطالبين بالسهر والاستعداد ان كنت وكيل خادم او اكتر ده انت مطالب باكتر واكتر واضحه الفكره يبقى القائل والرد عليه كشف لك كأن القعدة كانت قاعدة ازاي او بطرس قال ايه وليه المسيح قال له كده ثالث حاجة افهم بقى خلصنا لاحظ وان كانت دي مختصر على فكرة لكن الملاحظة دي تدخل تحتها 100 حاجة حاجات كتير قوي من الملاحظة يا جماعة كمان استخدام الألفاظ قصة الغني دي على فكرة دي شطارة الدارس بقى انه يجيب لو قصة مكررة يجيبها من كل ال... من كل الاناجيل الاول تقدم اليه الشاب الغني ده وجسى على ركبتيه جسى على ركبتيه دي اتغير في المعنى خالص ده معناه انه متواضع ومعنى مع انه غني ومعناه نفسه يعرف ومعنى وعشان كده يقول لك نظر اليه واحبه فاهمين ازاي هنا الملاحظة بس ملاحظة انه مع كونه غني جسى على ركبتيه ما تمشيش قوي ليه البهوات ما يوطوش ها عارفين يعني ده باشا باشا وشاب في العند والكبرياء الشباب انما جري جري وركع تحت رجلين المسيح مجرد الملاحظة دي كشفت لك حاجة ليه ربنا يسوع بص له بحب وليه اهتم بالإجابة على سؤال يعني إذا الملاحظة هتساعدك جدا في التأمل بعد كده ثالث بند افهم قصد الكاتب بمعنى ايه واحد يبقى ايه يدرس مثلا رسالة فيليبي فجاء عند آية صغيرة بتقول اذكروا وثقي فيشوفوا بولس العظيم ده موثق بحب الناس مقيد بحب المسيح ايه يا عم انت تسرح بينا الراجل مربوط فعلا اذكروا وثقي يعني مسجون ومربوط استنى افهم القصد المباشر الأول ما تسرحش بينا في معاني وتأملات لما بيقول أسير يبقى أسير مسجون بعد كده هتاخدها بمعاني روحية جميلة الأول افهم القصد المباشر الكلمة كما قصدها الكاتب مش كما خيالك وداك لأن دي هتساعدك لأن مجرد أنك تفهم أنه كان مسجون وهو بيقول الكلام ده ده لوحده هيغير في المعنى كتير بعد كده عاوز تاخدها كتأمل وتقول اذكروا وثقي يعني أنا موثق بقى من جوه بالضرورة الموضوع عليا بحب ربنا بحب الناس هذا آه ما تأمل حلو لكن هو بصراحة بيقول لولاده افتكروا يا جماعة ان ابوكم مربوط عشانكم مسجون بسببكم افتكروا دي عشان تجاهدوا جد ببساطة كده فافتكروا ان انا مربوط افتكروها بس معنى مباشر فافهم قصد الكاتب كما قصده الاول لان ساعات احنا بسبب روح التامل اللي عندنا زياده مش عواطه زياده تلاقينا ننط كده على طول على معاني روحيه خد المعنى ببساطه الاول اللي قصده المسيح ببساطه اللي قصده ببساطه وبعد كده شوف المعاني الروحيه عشان تفهم احنا ده هندخل في كلمه افهم احنا عندنا لاحظ افهم طبق بين قوسين تامل هم دول كل اللي ممكن تعمله في اي درس كتاب فيفهم دي بحرها واسع قوي اي كلمه صعبه حاول تفهم معناها الاول مثلا يقول لك ايه هو ده زنابق الحقل اللي شكلها مش عارف حلو النهارده وتطرح غدا في التنور ايه الزنابق وايه التنور ايه الكلام الغريب ده انت لا فاهم زنابق ولا فاهم تنور هي كان الموضوع بسيط جدا الزنابق دي الورد الزهور اللذيذة اللي في الحقل والتنور ده الفرن اللي بيرموا فيه الزبالة النار الحفرة اللي بيولعوا فيها الزبالة في الآخر فربنا يسوع بيقول لك تأملوا زنابق الحقل واحد يقعد يبص على المباني بقى ولا ما مش فاهم زنابق دي ايه يا عم هات فهرس كده ولا بتاع افهم ايه الزنابق والتنور ده ببساطة ايه اللي هي النار اللي بيولعوا فيها الزبالة فافهم المعنى المباشر للكلمه لانه زي ما كنت بقول لشويه خدام مره زمان واحنا بنحضر درس كان ابونا فيه لوفاتير معاه واحد كان عنده كان عندنا ايه آه قصه شمشون كنا نقولها للولاد فبنخلي خادم مننا فينا يحضر الدرس فاول قصه شمشون يقول لك ايه لا يعلو موس راسه هي مكتوبه في العهد القديم في لغه الكتاب موسى لا يعلو موسى راسه قعد يقول تامل عشر دقائق فإن موسى لا يعلو رأس شمشون موسى إيه يا عم ده موس موس موس بيحلق يعني النذير ما كانش يحلق الموس ما يجيش على رأسه ما فيهاش موسى خالص إنما لأنه أراها غلط سرح بينا بقى ودخل في قصص ومتاهات والقصة ملهاش علاقة بالموضوع طبعا الدكتور سمير كان ساعتها يعني معانا أخو أبونا مرقص كان أستاذنا فضل ساكت ساكت وقال يا جماعه تامل جميل قوي اللي قاله الاخ شريف ده لكن عاوز اقول لكم هو المقصود موس ما احرجوش خالص يبقى افهم معاني الكلمات ببساطه بدل ما تفتي معاني الجمل والتركيبات الصعبه يعني ايه في جمل لبولس بالذات بولس بالذات والانبياء تلاقي الجمله ما انتش عارف اولها من اخرها تلاقي جمله طويله مرهقه يعني عقبال ما خلصتها نهكت واخده سطرين الجمله وفي جمل تانية تلاقيها خمس كلمات ثلاث كلمات فالعمليه سهله كده عارف اولها من اخرها لكن مثلا يقول لك ايه في افسس لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب ايه الكلام الكبير ده شكله كبير وخلاص يخض كده ودي دي صغيره كمان لكن في بقول لكم جمل طويله قوي قسم الجمله وافهم كل كلمه الاول مقصود بيها ايه وبعدين افهم المعنى الإجمالي على بعضه ده في جمل عند بولس تبتدي في سطر وتنتهي في رابع سطر رابع سطر يعني تقعد أربع سطور جملة متركبة على بعض مش عارف يخلص الكلام لأن هو حتى يوحنا زبير فهم بيقول لك كده من كتر ما جواه معاني بيبقى مش بي مش مش ملحق على روحه يعني فاهمين ازاي بيدلدق فمش عارف يفرمل فالجمله بتطول منه جدا افهم الأول قسم الجمل الطويلة وخدها حتة حتة شوف كل كلمة معناها ايه الأول قبل ما تدخل في معنى الجملة افهم معنى الكلمة وبعدين لو جملة طويلة قسم باراجرافات شوف الفعل فين الفاعل وإذا كان في مفعول به لأن ساعات تفاجأ إن الفاعل بينه وبين المفعول به 100 متر فأنت عاوز تعرف هنا السؤال العربي مش سؤال غشيم فين الفاعل ده لوحده ساعات تكشف لك حاجات كتيرة مستخبية لما تقول فين الفاعل بتاع الفعل ده معاني الجمل أو التركيبات تسلسل الأفكار هنا من الأسئلة الجميلة أوي اللي تسألها لنفسك وانت بتدرس ايه علاقة ده باللي قبله وايه علاقة ده باللي بعده ده في كل الكتاب ممكن تمشي القاعدة دي تقريبا إيه علاقة الموقف ده بالموقف اللي قبله إيه علاقة الآية دي بالآية اللي قبلها إيه علاقة الباراجراف ده باللي بعده لأنه الكتاب بيؤخذ كوحدة واحدة عشان كده سيدنا دايما ينبهنا بلاش تاخد الآية وتطلع بيها لو طلعت بيها انت جردتها من اللي قبلها ومن اللي بعدها ممكن تطلع بمفهوم غلط زي واحد يقول لك ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد يا عم حطها في مكانها تطلع بيتكلم عن أعمال الناموس لأن ده بولس في أفسس ثلاث إصحاحات أعمال انت بس خدت الآية وسرحت طب ما تاخد اللي قبلها واللي بعدها تفهم انه بيتكلم عن ان أعمال الناموس اللي بيفتخر بيها اليهودي ما عادش ليها دور في خلاص ليس من أعمال طب حطها في مكانها افهم علاقتها باللي قبلها ليه عمال يكسر هنا في الأعمال لأن اليهودي شيء طالع فيها فاكر نفسه بشوية الختان والفرائض اللي بيعملهم ملك الملكوت وساعات تبقى في فكرة جديدة يعني ايه مثلا في سفر الأمثال مفيش ترابط واضح كأنها آيات مرصوصة ده مش غلط لأن هو سفر الأمثال مجموعة من الحكم في بعضها في ترابط واضح وفي بعضها بصراحة ممكن تقول أنا حاسس أنه دخل في فكرة جديدة خلاص وماله لو سألت نفسك في ارتباط ما لقيتش يجوز ما يكونش في ارتباط يبقى داخل في فكرة جديدة وساعات تبقى أفكار مترتبة زي في روميا مثلا أول ثلاث إصحاحات راكبين على بعض مية واحدة إصحاح أربعة دخل في فكرة جديدة فين أبونا إبراهيم من القصة دي يعني قاعد يحكي إن البشرية كلها فسدانة ومفيش حل غير ربنا يخلصها خلص الكلام ده في ثلاث إصحاحات راكبين على بعض بقول لكم متوصلين ببعض ما تقدرش توقف وانت بتقرا يجي في روميا أربعة يبتدي يفتح موضوع جديد أبونا إبراهيم فين من القصة دي يجي في روميا خمسة آدم فين من القصة دي يبقى في حاجات مترتبة على بعض وفي حاجات أحيانا تبقى إضافة فكرة جديدة طبعا في الآخر هتلاقي السياق ماشي منتظم برضه لكن مفيش ارتباط لصيق عشان تفهم قصد الكاتب ممكن تسأل سؤال مباشر ايه ارتباط الكلام بالعقيدة يعني ايه ما انت عاوز تتأمل او تغوط في النص لما تقرا مثلا قصة المفلوك يقول علم يسوع أفكارهم العقيدة يعني ايه يا جماعة يعني مجموعة الإيمانيات اللي جوه الواحد مجرد تعبير علم يسوع أفكارهم بتفكرك أن من صفات المسيح الإله أنه فاحص القلوب والكلى أن عارف بواطن الأمور فعشان كده رد عليهم من غير ما يتكلموا لأنه شايف اللي جواهم فأنت وانت بتقرا النص طول عمرك متعود ان المسيح عارف اللي هم بيفكروا فيه فرد عليه وبتاع لكن وانت عاوز تعرضه عاوز تنبه ولادك المبتدئين ربنا يسوع هنا يا ولاد ايه في صفاته اه يهمنا انه قاري كل واحد من جواه حتى لو ما اتكلمتش هو عارف اللي جواك شاورت على حاجة كانت ممكن تفوت على ناس كتير انت فاهمها بالطبيعة طبعا لكن لما ربطتها بالعقيدة صفات المسيح مثلا لقيت ده كل نص يطلع لك 100 صفر المسيح الحنين المسيح الحكيم المسيح العارف بكل شيء المسيح ضابط الكل المسيح فكل قصة وانت عاوز تطلع منها صفات المسيح تلاقي البحر ملوش آخر عاوز تربط النص ده علاقته بالأبدية ايه أنا أؤمن إن في حياة أبدية استلمت كده من كنيستي طب النص ده يخدم الفكرة هتلاقي أنا أؤمن إن في فداء وخلاص في معمودية في أسرار في كل ده موجود فأنت ممكن تطلع من أي نص يخدم إيه في إيمانياتك تقوم يثبت إيمانك أكتر أو تطلع أحيانا الطقس ما يقول لك صعد بطرس ويوحنا ليصلي ساعة الصلاة الساعة التاسعة الله يبقى في برنامج صلاة في الموضوع في طقس في نظام لما يقول لك مثلا إيه قام عن العشاء وجلس على الأرض أو انحنى يبقى في حركة اسمها كده أو مثلا جسى على ركبتيه يبقى في ركوع في الصلاة يبقى أنت ممكن تدور على طقس طقس يعني نظام أو حركات من داخل النصوص يقول لك يعقوب سجد على رأس عصاه يبقى أنت ممكن تقرأ النص بحثا عن كل ما هو في العبادة وفي النظام وفي الطقس أه معاني الأسماء معاني الأسماء ممكن تفيدك بس طبعا في حاجات هنا تلاحظوا ان احنا هنبتدي نستخدم كتب مساعدة زي معاني الألفاظ ومعاني الأسماء ما انت ما تعرفش يعني ايه بطرس مثلا انما لما تفتكر ان بطرس دي يعني طوبة يعني صخرة هذا معنى تفتكر ان مرقص ده يعني مطرقة تفتكر ان حنا ده يعني الله الحنين المعاني ممكن تضيف للكلام حاجة لما تفتكر مثلا ان بيت لحم يعني بيت الخبز اه ده لان المسيح جاي خبز الحياة لما تفتكر مثلا ان بيت عنيا يعني بيت الألم اه هو قصد بقى يبات في بيت عنيا عشان طلع على الصليب تاني يوم يبقى مجرد انك تدور في معاني الكلمات الاسماء بقى ساعات تكشف لك ابعاد اخرى في الموضوع اماكن البلاد والمسافات زي مثلا ايه قصة تلميذة عمواس القصة دي يمكن ما تعرفش حجمها وجمالها غير لما تطلع الخريطة وتشوف من اورشليم لعمواس كانت قد ايه يقول لك 60 غلوة ايه الغلوة دي انا مش عارف ايه الغلوة دي الغلوة دي تطلع مثلا حاجة بتاعت ربع مايل مثلا فستين غلوة ده دي مسافة كبيرة بتاعت عشرين مايل يعني حاجة بتاعت 30 كيلو ولا أكتر إذا القصة لما بتحطها على الخريطة وتقعد تفهم يطلع إن ده كان سفر طويل قعد ماشي معاهم أنت كنت فاكر ماشي معاهم نص ساعة لما درستها لما دورت في الغلوة والمسافة بين أورشليم وعماس اكتشفت إنه مشي ست ساعات معاه ست ساعات المسيح بيشرح عهد قديم يا بختهم جاب من التكوين لملاخي بيشرح لهم عهد قديم والمسيح فين في العهد القديم ده المسيح هو اللي حط المنهج اللي الكنيسة ماشية عليه لغاية النهاردة يكلمهم من جميع الكتب بالأمور المختصة به بيطلع المسيح في كل الكتب وبعدين اللي يضيف على القصة ان اول ما عرفوا المسيح رجعوا الست ساعات رد تاني من فرحتهم طبعا لو هي نص ساعة كانت تبقى ايه خفيفة انما ست ساعات رايح راجع في نفس اليوم ماشي ده معناه فرح فظيع كل ده انت اكتشفته من ايه من مجرد ان انت دورت عن المسافة وعن البلد بقيت عارف البلد دي شرق ولا غرب طالع لفوق نقول لك اجتزى من سور وصيدا فين سور وصيدا وسور وصيدا ليه حصل مشكلة هناك واشمعنى كان عنيه كانت في سور وصيدا ما كانتش ليه في اورشليم يعني ما هي البلاد دي مش يهودية وناحية البحر واللي كان يمشي هناك كيهودي يتشتم ويقولوا وبيكرهوا بعض فانت بتعرف بقى الحاجات دي تلاقي نف... تلاقي تفرق ليه فضل ساكت فترة طويلة وهي عمالة تزن وراه وليه استخدم كلمة الكلاب اللي هي بيقولوها التلاميذ على الناس دول استخدم لغتهم كل دي خلفيات لو فهمتها تلاقي القصة اختلفت كتير آخر نقطة التأمل والتطبيق دلوقتي احنا ايه قرينا النص كويس لاحظنا شوية ملاحظات حاولنا نفهم الكلمات والجمل كما هي شخصنا التعبيرات إن كانت تساؤل ولا تعجب ولا شرط ولا جملة خبرية ولا حكاية ولا في تربيط مفيش تربيط قعدنا كل ده نشتغله في الأول فاضل أهم حاجة الكلام ده بالنسبة لي أنا أطلع بيه أطلع بيه ده أهم حاجة لغاية كده كله معلومات اللي فات ده كله معلومات بنذاكر لكن الكلام ده كلام حياة مش معلومات فلازم يدخل بقى لازم يدخل في قلبك في حياتك يغير في دماغك وفي قلبك وفي سلوكك تيجي آخر نقطة اللي ممكن نسميها التأمل والتطبيق عشان تعرف تتأمل أو تطلع بتطبيق تطلع بتدريب تطلع بحاجة ليك أحيانا تحتاج إلى عوامل مساعدة زي مثلا قصة التساؤلات أي أسلوب قصصي يعني أي حكاية في الكتاب من أول حكاية خلق آدم لحكاية النهر الزجاجي في رؤية 22 المية اللي طالعة من العرش دي كل في حوالي أكتر من ثلث الكتاب حكايات ما كانش نصه حكايات فأي حكاية استخدم ال five Ws دول why where when what who what if يعني ايه الكلام ده هاتوا اي حكاية أليشع ونعمان السورياني أبرص ليه نعمان راح لأليشع أصل البنت الصغيرة قالت له في عندنا نبي بيشفي طيب ليه قال له روح نهر الأرض ليه نعمان ما وافقش في الأول ليه أليشع ما طلعش يقابله أول مرة ليه رجالته ضغطوا عليه وقالوا له ما احنا يعني لو كان قال لك حاجات أصعب من كده كنت هتوافق ليه سبع مرات ينزل في المية ليه ما خفش من أول مرة ليه رجع مرة تاني لأليشع أنا عمال أعمل إيه أنا عمال أتساءل القصة كلنا عارفينها وحافظينها بس أنا عمال أحط أسئلة أنا بحط أسئلة ليه مش هعذب الناس ولا اعذب نفسي عشان اطلع ما وراء الامور كل اجابه للاسئله دي على فكره تطلع معنى روحي عميق كل اجابه لاي سؤال انا انا ارتجلته دلوقتي كل اجابه تطلع معنى حط دي على كل القصص طب اشمعنى او where ليه الاردن بالذات ما هو الاردن ده اللي هيتعمد فيه المسيح هيشيل بلاوينا كلنا فيه اشمعنى نهر الاردن وقالوا له هو نفسه قال ما انا عندي نهر انضف من ده 100 مره في بلدي في سوريا اللي يجيبني من اخر الدنيا عشان الاردن هو مش دريان ان الاردن ده المسيح هينزل فيه عشان يشيل خطايا البشريه كلها والبرص بتاع نعمان طبعا شوفوا الرابطه لمجرد انك قلت ليه الاردن الاردن ده مكان where ركزت على المكان لما بتقول مثلا who who is نعمان مين ده يطلع وزير شخصية مهمة جدا تضيف لفكرة الله طب ما طلعش يقابله ليه باحترام ده بيقابل شوية عيال صغيرة بعد كده ما يقابلش وزير جايله من آخر الدنيا ده مش وزير ده يعتبر رئيس وزراء ما قابلوش عشان يشوف يختبر إيمانه واضح اللي أنا بعمله كل سؤال بيفتش لك حاجة بيكشف لك أسرار مستخبية لو عديت ده كله بقى وعرفت القصة كما هي تطلع المعنى قليل قوي تبقى أكلت أكلة ضعيفة قوي صار وهكذا في أي قصة وات إف دي مقصود بيها إيه تعال نغير في القصة امسك أي قصة في الكتاب وقول تعال نغير فيها تعال نتصور أن المفلوج قال للجماعة أصحابه مش رايح ما تبهدلونيش what if لو قال كده كانت باظت القصة طيب تعال نفكر لما لقوا الدنيا زحمة قالوا خليها لميعاد تاني what if انا عمال اعمل ايه انا بحط بدائل للقصة اللي قصادي عشان يبان ان اللي حصل اجمل ما يمكن واللي حصل يعلمني دروس كتير قوي ان انا لو اجلت يمكن ما طولش ان انا لو خفت من البهدله يمكن ما نالش الشفاء ان انا فاهمين اللي انا عاوز اقوله لمجرد ان انا حطيت سؤال ماذا لو ماذا لو غيرت في النص ماذا لو المسيح ما كانش مشى التلاميذ وقعد يحكي مع السامريه وهم قاعدين ما كانتش قالت ولا كلمه ليه؟ مش هتقدر تعترف وهو مش هيقدر يصارحها بقولة خمس رجالة التلاميذ قاعدين عشان كده كان لازم يمشوا ماذا لو فاهمين ازاي؟ فكر فيها هتلاقي مليانة بقى ضع نفسك في الأحداث كشاهد متفرج يعني ايه؟ دي طريقة تانية في القصة بالذات اتفرج على الفيلم حاول بخيالك تقف في موكب الشعنين وتتفرج على اللي بيحصل خد لك اي شجره زي زكه كده واطلع اتفرج عيال هايصه والدنيا زحمه ومبهدله وكلهم فلاحين في بعض وملايات لف وايه و- و- وحمار ماشي كل الدنيا محوطاه واخدين بالكم وقال ايه بيحطوا هدومهم تحت الارض و- وشجر والدنيا مش باينه والاصوات داخله في بعض انا بحاول امثل القصه ليه يجوز يجي في بالك ايه الهوسه دي كلها على ايه ده على ايه ده كله فاهمين ازاي وبعدين بالعافية شايف المسيح هو ده بقى اللي بيمشي هو ده اللي عاملين له الهيصة دي كلها عشان يبان بقى كلمة هو ذا ملكك يأتيك وديعا فاهمين انت لما قاعد تتفرج على الموقف تتفرج شاهد متفرج اكتشفت ان القصة جميلة قوي وانت بتقراها كنص لا جامدة ناشفة لكن لما دخلت في النص لما تحضر في المجمع قاعد ربنا يصيع ويوعظ وست غلبانة يا عيني راح ظهرها معمل معمول كده محني 18 سنة ويوم سبت ودعاها المسيح وبعدين حط ايده على ظهرها ست عجوزه طيبه وقال لها كوني محلوله من دائك وبقى يس- يساعدها كده تفرد ظهرها بعد 18 سنه شوف بقى الاشعره اللي في جسم الناس وهي بتبص على الست وشوف وشها اللي بينور وشوف الزغاريت اللي حصلت في المجمع من الناس الطيبين وشوف الوش الكشري بتاع رئيس المجمع اللي قاعد قال ايه ماسك على المسيح غلطه كل ده وانت قاعد جوه المجمع وتتفرج على اللي بيحصل تلاقي قصة اختلفت تمام بقت حلوة قوي وفعلا طلع المجرم ده رئيس المجمع ده قلبه حجر ده اللي يعني اي حد يزغرط ويتنطط مع الست الغلبانة دي ده امتى لما بقيت شاهد متفرج بقيت قاعد جوه القصة بتتفرج قصة فرقت تمام او ماذا كنت تشعر او ماذا كنت تفعل انت ممكن تقف تحت الصليب وتقول لو انا تحت الصليب وما اعرفش المسيح تلاقيني كنت هشتمه زيهم تلاقيني كنت هتريق يمكن أقول الله ده هدومه ببلاش أدخل أقسم معاهم يمكن لما كان حصل الزلزال كنت أجري على بيتنا وخاف يمكن كنت فاهمين أنا أقصد إيه كنت هتعمل إيه طيب أنت في المكان ده في الظروف دي لو أنت مع التلاميذ في كالسيماني كنت هتطلع راجل زي يوحنا وتكمل غالبا واحد من الحداشر كنت هتجري يا فكيك غالبا لأن دول 11 لواحد هو واحد اللي طلع جدع ومجريش أو فضل ملازمه طب أنت كنت هتعمل إيه ضع نفسك مكان بطل القصة دي بقى برضه سيناريو تاني ضخم يعني إيه إذا كنت أنت لا مؤاخذة يعني الشحات بارتيماوس اللي بقاله سنين قاعد أعمى بيشحت في طريق أريحة أورشليم وبعدين سامع حصة وهو سامع عن يسوع ده بيقول هو ده اللي بيشفي وفتح عينين الأعميان كنت هتعمل إيه؟ هتبهدل روحك وتقعد تصرخ تقول يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني طب لما يجوا يسكتوا كنت هتعمل ايه انت حطيت نفسك مطرحه بصراحه انا كنت هسكت طبعا كنت هسكت لما يهزقوني يقولوا لي ما تسكت يا ود- يا جدع انت حته شحات كل الناس تلطش فيه براحتهم هو ما سكتش يحصل اللي يحصل يهزقوه يضربوه هي دي فرصه تفوت يقول لك ازداد صراخا يا ابن داود ارحمه فربنا يسوع وقف الدنيا تخيل معايا بقى وبعدين جايين يقولوا لك بينادي عليك بينادي عليك طب حد ياخدني من ايدي حد ياخدني من ايدي يمكن الناس خايفه تاخده من ايده فين لما جه حد خده من ايده وبعدين راح عنده عمل ايه عنده هو مش شايفه فاهمين انا بعمل ايه انا بعيش القصه كاني انا بارتيماوس وبعيش لحظه عينيا بتفتح والاول مره بشوف وش يسوع وافاجئ ان حواليا الافات مؤلفه بتبص عليا وبعرف قيمة المعجزة الضخمة اللي حصلت معايا كل ده لأن حطيت نفسي مكان البطل طبعا حبذا لو حطيت نفسك مكان يسوع هل هتسمع صوت واحد بينادي عليك وسط الهلومة دي كلها هل هتوقف موكب زفة ضخم كله مجد عشان حتة شحات عاوز طلب فمين أنا عملت ايه نقلت نفسي بقى هنا مطرح المسيح كخادم لا انا كنتش هسأل طبعا في حتة شحات وده وقته ده الافات حتة شحات يمكن عاوز حسنة لا المسيح وقف وقال لهم هاتوا لي اللي بينادي عليا آه، ضع نفسك مكان الشخص الآخر البطل المشارك يعني إيه أي عضو في القصة أي طرف آخر في القصة مش بالضرورة تكون ممكن مثلا في قصة سجان فيليبي لا أنت بولس ولا أنت السجان إيه رأيك تبقى واحد من المساجين يلا عيش مسجون جوه السجن وتعالى نعيش القصة قال إيه في اتنين زبائن جداد أنت مش شايفهم أنت في السجن داخلين بيتلطشوا وعمالين يشتموهم وبعد شوية الدنيا هتنام بدل ما يسكتوا عمالين يغنوا غنوا على ايه الناس المجانين دي اللي جاي اول يوم تغني في السجن ما انت قاعد مسجون مش دريان بعيشتك وبعد شوية صوتهم بيعلى محدش عارف ينام انما باين عليهم مبسوطين مبسوطين على ايه المغفلين دول ده هما كانوا بيتشتموا من شوية وكلي- واخدين عقل محترمة بعدين تلاقي السجن بيتهز بعدين الباب يتفتح بعدين ده الدنيا كلها فتحت وبعدين بتلاقي زمايلك بيجروا لجوه مش بيجروا لبره يا اخوانا الباب كده انما كله بيجري لجوه بيجري لجوه ليه عاوزين يعرفوا سر اللي جوه ده الناس دي بتغني ازاي والاغنيه خلت الف- السجن يتفتح انت مسجون مش فاهم حاجه تدخل تلاقي اتنين زي الملائكه منورين وفرحانين بربنا والمساجين مرصوصين حواليهم بيسالوهم جبتوا القوه دي منين فاهمين اللي انا عاوز اقوله انت عشت مسجون لا انت السجان وانت لا ب- ب- حط نفسك في بطل اخر كانه فيلم تلاقي القصه فرقت جدا وخيالك وسع وحسيت بطعم الاحداث وعظمه المعجزه وقيمه الزلزال وازاي بولس بينقذ السجان قبل ما ينتحر سؤال بسيط جدا ممكن تساله ماذا تستفيد من النص اذكر امثله من الحياه تطابق النص او تشابهه يعني ممكن في اخر اي نص يا جماعه قبل ما تقفل انجيلك ارجوك اسال نفسك السؤال ده. انا خدت ايه انا طلعت بايه حتى لو ما عملتش كل اللي قلناه اللي فات قبل ما تقفل انجيلك اسال نفسك هو انا طلعت بايه النهارده لو ما طلعتش ارجع اقرا تاني وعيد من الاول بعد كده اذكر امثله من الحياه ساعات تعكس المساله تاخدوا بالكم انا عملت ايه من شويه قلت انا ككاهن لما يبقى حواليا زحمه ويجي واحد غلبان يقول لي عاوزك في كلمة بصراحة أنا بضعف وأقول له بعدين بعدين المسيح ما كانش بيعمل كده أنا جبت مثل من حياتي أنا الشخصية وركبته تركيب على حياة المسيح فلقيت المسيح بيتصرف بطريقة مختلفة خالص هو مختلف هيراعي جدا الغلبان ده وهيوقف الدنيا كلها عشانه يبقى أنا حطيت من مواقفي أنا بقى من مواقفي أنا وربطتها بالنص عكست المسائل ما خدتش النص وركبته على حياتي خدت حياتي وركبتها على النص الاثنين هيطلعوا نفس الفايدة ممكن تسأل هل في النص ده في وعد هل في حقيقة انا قلت لكم الحتة دي قبل كده هل في مثل هل في تطبيق هتقول لي انا ما لقيتش في, الو... في النص حاجة اعملها طب وماله بس في في النص حاجة تحطها في جيبك حاجة غالية تحطها في جيبك ايه هي ربنا بيقول لك انا بحبك حطها في جيبك مش هتعمل حاجة هو اللي بيحبك بس ده وعد أنا معكم كل الأيام مفيش مطلوب منك حاجة بس في وعد بيقول لك أنا معاك الوعد دايما مطرح رجاء يعني إيه يا سلام حاجة حلوة أوي هوب هو قال أنا معاك هو قال أنا هنجيك وعد هو قال لا أهملك مش مطلوب حاجة لسه طب أنت مش لازم تاخد حاجة تعملها خد حاجة آه تخبيها خد حاجة تزود رصيدك لما تبقى حقيقة أنا هو الطريق صدق مطلوب منك صدق بيقول أنا السكة مفيش سكة تاني هنا مش بيقول تعمل حاجة بس بيقول لك صدق يبقى لما يعلن حقيقة مطلوب تصدق لما يشرح تشبيه يقول مثل افهم افهم افهم يعني ايه ربنا بيعتني بيك زي عنايته بالوردة الخيبانة اللي محدش شايفها فينا دلوقتي وردة ورا ظهري كده ملونة جميلة جدا شبعانة بالشمس وبكرة هيقطفوها ويدوسوا عليها ويفعصوها لنا ولا انت دريانين بيها ولا بقيمتها هو بقى ايه مشغول بيها وعمال يلون فيها ويحافظ عليها شوف انت بقى مكانتك قد ايه بالنسبة للوردة دي تشبيه خليك تفهم اخيرا وصية المفروض تبقى فيه وصية بقى وعد حقيقة مثل وصية في الاخر ممكن تلاقي فعل امر بيقول لك اعمل كذا الوصية دي بقى تحطها قصاد عينك يعني كأن الوعد بتقول له أشكرك يا رب الحقيقة بتقول له أمين يا رب المثل بتقول له فهمت يا رب الوصية بتقول له حاضر يا رب فهمت حاجة؟ كل ده بينك وبين الإنجيل الإنجيل بيديك وعد تقول له أشكرك يا رب بيديك حقيقة تقول له مصدق يا رب بيديك مثل أو تشبيه أو شرح تقول له فهمت يا رب آخر حاجة يديك أمر أو وصية تقول له حاضر يا رب كده تطلع من الإنجيل واكل أكلة تمام وفرحان بيها قوي لو ما عرفتش تعمل حاجة من الكلام اللي فاته احفظ النص أو أجزاء منه أو آية أو قارن بين شخص وشخص موقف وموقف آية وآية أسلوب وأسلوب قصة وقصة المقارنات بتكشف حاجات جميلة جدا اقعد قارن الآية دي ايه شبهها وايه عكسها في حاجة عكسها طبعا مفيش حاجة عكسها بالمعنى الحرفي لكن ليه هنا بيقول لا تحب العالم ومرة تاني بيقول هكذا أحب الله العالم لا ده هنا العالم هنا غير هنا فتقعد تقارن ليه قالوا على يوحنا انه ايليا اقعد قارن ليه افتكر يوحنا المسيح اقعد قارن ليه في حكاية في العهد القديم ليها شبه في العهد الجديد اقعد قارن المقارنات هتطلع لك حاجات بقى في بطن الانجيل مستخبية كتير قوي وفي الآخر دايما نسأل لو نص ما فيهوش نص عهد قديم فين المسيح في النص حتى لو عهد قديم قول فين المسيح في النص لأنه قال فتشوا الكتب هتلاقوني موجود في كل حتة حتى لو عهد قديم قول فينه المسيح هنا في المزمور ده المسيح موجود أدور عليه المسيح موجود في هوشع في يوئيل في عاموس في زكريا في القضاة في اللويين في العدد موجود أنا عاوز ألاقيه هتلاقيه لو دورت بس عاوز تدور بذمة شوية